هذا الإنسان لم يتوب علم الله تبارك وتعالى علما مسبقا أن هذا الإنسان لم يتوب وبرغم ذلك قال الله سبحانه وتعالى عنه سيصلى نارا ذات لهب يعني لم يقل إيه لم يقل سيعذب في الدنيا مثلا ستنزل عليه هذه النار تستأصله في الدنيا لما قال الله تبارك وتعالى عنه هذا كان ترك العقوبة في الدنيا هذا من قبيل الغضب لأنه ليس هناك رجاء أن يتوب ليه ما فيش الرجاء في التوبة منقطع لأن ربنا عز وجل علم ذلك منه فقال في كتابه سيصلى نارا ذات لهب يبقى ترك العقوبة اللي بيكون فيه رجاء أن يتوب العبد رجاء أن يعود العبد رجاء أن يقترب البعيد رجاء أن يتوب العاصي رجاء أن يوحد المشرك رجاء أن يؤمن الكافر هو ده الحلم لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو الحليم فلا يؤاخذ عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه سمعت كلام ابن القيم رحمه الله في النونية اللي بيفسر به معنى اسم الله الحليم وهو الحليم فلا يؤاخذ عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه يبقى رجاء أن يتوب رجاء أن يعود إلى الله عز وجل نعم أحبتي في الله والحلم ده الإنسان اللي بيحب ربنا مفروض يتخلق بهذه الصفة ليه؟ لأن ربنا عز وجل أحب الصفات اللي ممكن يتصف بيها إنسان هي صفاته سبحانه وتعالى فربنا حليم يحب الحلم ربنا رحيم يحب الرحمة سبحانه وتعالى ربنا كريم يحب الكرم ربنا قوي يلوم على العجز والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ربنا تواب يحب الناس اللي بتسامح بعضها وبتغفر لبعضها ولا تؤاخذ بعضها نعم أحبتي في الله وهكذا والعكس بالعكس الإنسان اللي بيتصف بضد صفات ربنا سبحانه وتعالى كالإنسان الفظ ربنا ما يحبوش الإنسان البخيل ربنا ما يحبوش الإنسان اللي لا يسامح دائما لا يسامح ودايما يعني لما يتمكن من رقاب الناس يعني طير رقاب الناس ده الإنسان ده ربنا عز وجل لا يحبه سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أورد اسم الحليم 11 مرة 11 مرة في كتابه سبحانه وتعالى 11 مرة وأوردها مقترنة بأسماء أخرى قال ربنا سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم فاقترن اسم الله الغفور باسم الله الحليم ليه الانسان لما يكون كثير الحلف الايه نفسها ربنا عز وجل يقول فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ما تقعدش تحلف عمال على بطال وبعدين ممكن بقى تيجي تحلف ويوم يمينك يقع فالمسألة ليه طبع نفسك في هذا الحرج وبرغم ذلك ربنا لا يؤاخذكم بهذا اللغو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما عقد الإنسان النية عليه إنك تعقد النية بقى إنك تعقد النية إنك مثلا واحد هيحلف مثلا والله ما هعمل كذا ثم يعمل آه هذا الذي أقسم أنه لن يعمله مثلا يقع فيه يبقى كده اسمها بيسميها العلماء حنث في يمينه يعني وقع في يمينه اللي هو عقد النية انه هينفذه وما نفذوش ده بقى ربنا عز وجل بيؤاخذ الانسان عليه فلا بد ان تكون هناك كفارة لهذا الامر اللي هي اطعام عشر مساكين او كسوتهم او كان في تحرير رقبة بس خلاص ما عادش فيه رقاب يبقى باقي لك اطعام 10 مساكين او كسوتهم ان ما قدرتش تصوم ثلاثة ايام ولا يشترط فيها ان تكون متتابعة انما بقى اللغو الانسان اللي دايما بيحلف عمال على بطال كده من غير نية اصلا ولا بيحلف على اي حاجة اللي كل ما تيجي تكلمه يقول لك لا والله ويقول لك لا والله وهكذا بيقعد يكرر هذا الكلام يعني ده الانسان ده ربنا لا يؤاخذه انما ربنا يؤاخذ بما عقدتم الايمان فوقع الانسان في يمينه يؤاخذ الله تبارك وتعالى عليه طيب هبقى اما الانسان ما كفر كفاره اليمين ربنا عز وجل بيعلمك ان دي معصيه وبرغم ذلك لما تقع فيها ربنا غفور ربنا غفور سبحانه وتعالى فان وقعت في الذنب مرات أخرى وأخرى وأخرى فاعلم بأن الله عز وجل حليم ليه سايبك ما بينزلش عقوبة عليك برغم إنك بتخالف و... ويعني تتخذ آآ يعني آآ الحلف بالله تبارك وتعالى كده كأن فيه استهانة بالله سبحانه وتعالى ربنا ليه لا يؤاخذ الإنسان بعقوبة في هذه الحالة لأنه حليم سبحانه وتعالى فأنا عايزك لا تغتر بحلم الله لا تغتر بحلم الله تبارك وتعالى عليك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لا تغتر بحلم ربك عز وجل عليك وتتابع في هذا القسم يبقى ربنا قارن غفور حليم وعلى فكرة دي مع كل المعاصي واحد مثلا ارتكب كبيرة من الكبائر اعلم بأن الله تبارك وتعالى غفور لما تتوب إلى الله عز وجل ربنا يغفر لك طيب ارتكب الذنب ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة ليه العقوبة ما بتنزلش اتفقنا لأن ربنا ترك العقوبة هذا الترك ترك مؤقت رجاء أن يعود العبد عن هذه المعصية بالتوبة اللي هو ده معنى ايه معنى الحلم حلم الله تبارك وتعالى لكن ينبغي عليك ألا تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى وأيضا ورد اسم الله الحليم في كتاب الله عز وجل مقرون بالغني يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم قارن ربنا عز وجل الغني قارن بها ايه قارن بها الحليم يعني ربنا عز وجل انت دلوقتي تعطي الناس الفقراء صدقة المال اللي عندك ده مش مالك على وجه الحقيقة انما هو مال الله عز وجل ربنا جعله عندك عشان تعطيه الفقراء جعله لك امتحان حق الفقراء عندك امتحان ليك فتيجي لما تعطي هذا المال للفقراء تمن عليهم ربنا عز وجل غني عنك وغني عن عطائك هم دول عباده يستطيع ان يرزقهم بدونك سبحانه وتعالى هم عباده ربنا مش فقير لان تعطي عباده هؤلاء الفقراء ويعلم بان منك ده معصية وبتتابع فيها ليه ربنا ما بينزلش عليك العقوبة لان ربنا عز وجل حليم فلا تغتر بحلم الله الغني عنك وعن عطائك وعن صدقتك التي تعطيها تتبعها اذى تتبعها كلمات جارحة للفقراء الضعفاء ايضا يبقى اقترن اسم الله الحليم بسم الله الغفور ودي واضحة اقترن بسم الله الغني اقترن بسم الله العليم قال ربنا سبحانه وتعالى عن المهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا قال سبحانه ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم سبحان الله دول قتلوا او ماتوا طيب ليدخلنهم الله مدخلا يرضونه يرضونه آه زي بالضبط أتذكرون يوم أن كنت أقول لحضراتكم آه في يوم القيامة لما بتكلم عن يوم القيامة آه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وتتلقاهم الملائكة بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم اهو بالضبط كده احبتي في الله لا يدخلنهم مدخلا يرضون يبقى ده يومهم فعلا اللي يحس ان هم ربنا عز وجل اكرمهم وارضاهم مين دول الذين قتلوا في سبيل الله او ماتوا في سبيل الله وان الله لعليم حليم ربنا يعلم من الذي كان يقاتل في سبيل الله ومن الذي مات في سبيل الله يعلم هؤلاء من الذين قتلوا أو ماتوا وما كانوا يأتون أصلا يطلبون الشهادة ولا يطلبون إرضاء الله ولا يأتون أصلا إخلاصا لله لا ربنا عز وجل يميز هؤلاء من الذين أتوا رياء وسمعة وابتغاء مدح عند الناس زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عن رجل يجد يعني من أشد المسلمين غناء عن المسلمين رجل يده تجول وهنا وهنالك يقتل من المشركين تقتيلا عظيما لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الرجل من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل طبعا شيء عجيب جدا جدا حديث صحيح مسلم ومشهور ومعروف شيء عجيب شيء يخلي الناس كلها تستغرب ينظر رجل من اهل النار ده رجل بيقاتل في يعني وقاعد يضرب في رقاب المشركين يا رسول الله فاتى رجل من المسلمين فتتبع هذا الرجل لازم فيه سر بقى فوجد الرجل قعد يقاتل يقاتل حتى إذا طعن ما استطاع أن يتحمل الألم فاتكأ على ذبابة سيفه وجعلها بين صدره اتكأ عليه حتى خرج السيف من بين منكبيه فراح الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله فعلا أنت رسول الله لأن ما كان لك أنت أبدا وأنت بشر أن تعلم هذا إلا بأن يكون الله عز وجل قد أعلمك إذا أنت فعلا رسوله قال وما زاد قال فأخبره الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث الشاهد هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كيف علم أن هذا الرجل آه، ستختم له بخاتمة سيئة ربنا أعلمه سبحانه وتعالى طيب ربنا أعلمه طب الرجل لم يعني يعني الظاهر أصلا إنه بيعمل بعمل صالح ازاي اصلا يجزم بانه لان ربنا عز وجل رأى من قلب هذا الرجل انه ما اتى ليقاتل ابتغاء مرضات الله عز وجل انما اتى ليقاتل ابتغاء مدحة عند الناس او طلب سمعة عند الناس او لان يرى بين الناس انه يقاتل حتى عشان يقول الناس ما اشجعه ما اقواه ما اعظمه نعم احبتي في الله وان الله لعليم حليم ربنا عز وجل يعلم من هؤلاء ان هم اهل تقوى ويستحقوا الشهادة في سبيل الله ليدخلنهم مدخلا يرضون لعليم حليم حليم عن الكفار حليم عن الذين اتوا وما كانوا يقاتلوا إيه إيه يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل فلم ينزل عليهم عقوبة لعل الله عز وجل أن يؤخرهم لعل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى اقترن اسم الله العليم باسم الله الحليم أيضا الاقتران الرابع اقتران اسم الله الحليم باسم الله الغفور قلنا الغفور وقلنا العليم وقلنا لحضراتكم العليم ثم الاقتران الرابع اللي هو الشكور قال ربنا سبحانه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم سبحان الله سمعتوا حبيبي في الله ان تقرضوا الله ناس يقرضوا الله ناس بيتصدقوا ناس بيتصدقوا صدقة في سبيل الله ربنا عز وجل أقامها مقام القرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ده شكر الله عز وجل شكر الله ان ربنا عز وجل يجزيك على العمل القليل مثوبة كبيرة جدا جدا جدا ده شكر الله ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ده الشكر ويغفر لكم يغفر لكم ليه بقى يعني الذنوب الكثيرة التي اقترفتموها طويلا بسبب هذا القرض وبسبب الصدقة تغفر هذه الذنوب الله تغفر ايه اللي ابقى الذنوب دي حتى الان لان ربنا عز وجل حليم ربنا عز وجل حليم ترتكبوها من زمان منذ زمن ولم يعاجلكم بعقوبة لأنه حليم الآن أتى الوقت الذي تغفر فيه هذه الذنوب بسبب صدقتكم هذه والله شكور يعني يضاعف لكم هذه ال- ال- الصدقات مضاعفة عظيمة جدا جدا شكور حليم نعم أحبتي في الله يبقى دلوقتي اللي عرفناه في هذه الحلقة حتى الآن معنى اسم الله الحليم ان هو ترك العقوبة رجاء ان يتوب العبد رجاء ان يرجع البعيد رجاء ان يؤمن الكافر رجاء ان يوحد المشرك معنى اسم الله الحليم الحاجة الثانية وروده في كتاب الله عز وجل واقترانه بسائر الاسماء وهم اربع اسماء اسم الله الغفور اسم الله الغني اسم الله العليم اسم الله الشكور وبينت لحضراتكم طرفا من فوائد اقتران هذه الاسماء الاربعة باسم الله الحليم ثم اخذ حضراتكم الى النقطة الثالثة ابين الى اي مدى حلم الله عز وجل عظيم حلم الله ليس كمثله حلم سبحانه وتعالى اذا اتينا لننظر الى حلم المخلوق انت انت حليم وانت حليمة اختي في الله انتم علماء طيب هذا الحلم اللي انتوا عليه كان بعد ان لم يكن انت كنت وانت صغير ما كانش فيك الصفة دي صار عندك صفة الحلم لما بدأت تعقل وان هي قربة الى الله عز وجل وشيء يعني ال- الحلماء دول ربنا عز وجل يعني بيكونوا في رفعة في الاخرة آآ آآ بعد الدنيا انت حليم ثم سينتهي هذا الحلم بموتك يعني حلم كان بعد ان لم يكن ثم يصير الى الى زوال بعكس حلم الله حلم ال- حلم الله عز وجل موجود بوجود الله تبارك وتعالى ثم انت ايها الانسان يا ايها الانسان الضعيف يا ايها الانسان الذي يعتريك تعتريك الشهوات تعتريك الرغبات تعتريك ال ال ال ال الدنيا وحب الدنيا وتعلق القلب بالدنيا ممكن في مرة تستطيع أن تحلم ومرات لا تستطيع أن تحلم أما حلم الله لا يعتريه نقص حلم الله كامل سبحانه وتعالى ثم ماذا أحبتي في الله حلم الله عز وجل يقترن بأربعة أشياء أيضا حلم الله عن قدرة أنت كبشر إنسان ممكن يأتيه داعي الغضب واحد يعني حاجة تغضبك حاجة تنرفزك فما بتنتصرش لنفسك لأنك مش قادر لأنك ضعيف ما عندكش القدرة ما عندكش الملكة خدت بالك إنما حلم ربنا عز وجل بيكون عن قدرة سبحانه وتعالى يبقى العباد بيعملوا أعمال تغضب ربنا عز وجل وبرغم ذلك الله عز وجل حليم هل ربنا لم يكن قادرا انه ينزل عذاب على الناس بلى الله عز وجل قادر هل هؤلاء اليهود الذين يقتلون في المسلمين والذين يقتلون اولياء الله في كل مكان هم وغيرهم هؤلاء ربنا عز وجل قادر ولا مش قادر انه ينزل عذاب عذاب يستأصلهم قادر ربنا سبحانه وتعالى اذا لماذا لم ينزل لانه حليم يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار اللي يستحق الغضب ينال الغضب واللي هم أهل الحلم رجاء أن يتوبوا يبقى ربنا عز وجل بيحلم عليهم سبحانه وتعالى طيب إنما أنت لما تيجي ما تنفش عن غيظك بيكون عن ضعف عن ضعف أحيانا إنما ربنا عز وجل منزه عن الضعف ربنا قادر قال ربنا عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وكان الله إنه كان عليما قديرا وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا يبقى حلم الله عن قدرة الحاجة التانية حلم الله عن حكمة عن حكمة إنسان ممكن يجي في مرة يحلم ما ينفعش حلمك في الموقف ده انت حليم اه وما بتغضبش بسهولة انما في مواقف ما ينفعش تبقى حليم فيها كأن تنتهك حرمات الله عز وجل ده يبقى اسمه مش حلم ده يبقى اسمه برود المعصية بترتكب قدامك وتقول لي ما بتغضبش ليه اقول اصل انا حليم حليم فين دلوقتي ده اسمه زي ما قلت لحضراتكم ده برود وليس حلم معصية الله عز وجل تنتهك المفروض تغضب النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب ابدا عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله يبقى ده ما اسموش يبقى ده اسمه غضب لله سكوتك زي ما قلت مش حلم مش حلم أبدا أبدا ربنا عز يبقى أنت مفروض حلمك يكون له توقيته وتوقيت معين ما ينفعش فيها الحلم لابد أن تغضب يجب عليك أن تغضب أو ربنا عز وجل منزه عن هذا النقص الذي يعتريك أحيانا حلم الله عن حكمة عن حكمة إن كل شيء خلقناه بقدر ربنا عز وجل يحلم بحكمة الشخص ده ده يستحق الحلم الشخص ده بيرتكب ذنب يستر ليه لانه رجاء ان يتوب يستر فالستر برضه من لوازم الحلم اما الشخص ده يفضح يفضح لان مش نافع معاه خالص الحلم بيخليه يتمادى الستر بيخليه يتمادى الشخص ده ده ما يحلمش معاه خالص ما يتعاملش معاه بالحلم ده يفضح ويكون عبرة للعالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عبرة لأحد يا رب العالمين اللهم كما جملتنا بسترك فاجعل ذلك سببا للبشارة بعظيم عفوك يا رب العالمين اللهم اعف عنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها يا رب اللهم ارزقنا توبة نصوحة نرجع إليك رجوعا لا نعود بعده أبدا إلى الذنوب والمعاصي التي لا ترضيك فيا احبتي في الله ربنا عز وجل حلمه عن حكمة انا بقى زي ما قلت لحضراتكم ده ربنا عز وجل يحلم عنه الحلم يصلحه انما ده الحلم لا يصلحه ده يفضح ده الستر يصلحه انما ده لا لازم يكون عبرة لغيره عشان ينتبه مش هيفوق الا بالشكل ده نعم احبتي في الله فربنا عز وجل حلمه عن حكمة يبقى حلمه عن اول حاجة ايه عن قدرة تاني حاجة حلمه عن حكمة تالت حاجة حلمه عن علم بعض الناس يمر به الموقف فحليم ليه لانه مش عارف اللي فيه مش فاهم مش مستوعب مش عليم بابعاد الموضوع فيظن الانسان العاقل اللي بيفهم اللي فاهم بقى الموقف ب- ب- بوضوحه وش- وشموله يظن ان هو حليم وهو مش حليم ده هو جاهل بالموقف اما ربنا عز وجل فمنزه عن الجهل ربنا عز وجل عليم سبحانه وتعالى علم واسع اوسع من كل تصور واوسع من كل تخيل فربنا عز وجل لما يحلم يحلم عن علم ربنا منزه عن الضلال والنسيان ربنا منزه عن السفه ربنا منزه عن الجهل فله الكمال المطلق ربنا عز وجل فطبعا احنا وانا عايز اقول حاجه مهمه ان انا ما ذكرت آه، الالفاظ اللي انا قلتها دي ودي الكلمه اللي هقولها دي آه، يفهمها العقلاء آه، آه، لما ذكرت ربنا منزه عن السفه ربنا منزه عن الضلال ربنا منزه عن النسيان آه، الانسان لما يجي ينفي عن ربنا النقص يعدد نفي النقص هكذا عمال على بطال بلا داعي ده اصلا مش تنزيه لله ده قله تقدير لله عز وجل انما ينفي بداعي انا بنفي هنا بداعي بداعي ان انا بتكلم عن الناس الحلماء اللي اللي بيكونوا لابسين ثوب الحلماء وهم جهال انا بقول لك ان ربنا منزه عن الجهل فانا بنفي لسبب انما واحد يقول ر- فلان لما نيجي نقول على انسان مثلا ف- فلان ده لا اعمى ولا اطرش ولا ولا اعرج ولا اصم ولا اهبل ولا يبقى انت كده اصلا بتشتمه وبتهزئه حاشا لله ان انا اكون بتكلم من هذا القبيل ابدا هم طبعا في بعض الناس بيعملوا كده ويظنون ان هذا النفي بهذه الطريقه يعني فيه مدح لله عز وجل ده ده ذم لله سبحانه وتعالى انما انا انفي بداعي هنا هذا بس يعني عشان بعض الناس يعني لا يسيء الظن اللي هو مستوعب هذه المساله فانا بقول لحضراتكم حلم الله عن علم ربنا يعلم كل حاجه سبحانه وتعالى يعلم كل حاجه يعلم خائنه الاعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور علم الله واسع علم الله واسع زي ما ربنا عز وجل أيضا قال في هذه الآية العظيمة التي تدل إلى أي مدى علم الله عز وجل واسع يقول الله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين أرأيتم إلى أي مدى علم الله واسع علم ربنا عز وجل واسع جدا جدا نعم أحبتي في الله طيب أنت على فكرة أحيانا أنت بقى كإنسان ودي حاجة بس عايز أنبه ليها أحيانا الإنسان يبقى حليم وهو عارف وبيظهر إنه مش عارف لحلمه ممكن إنسان يبص عليك يقول ده انت بس مش واخد بالك يعني الموقف ده مش واخد بالك منه وانت عارف كويس جدا ومستوعب الموضوع بس يعني ايه حلمك خلاك يعني ماسك نفسك عادي جدا بلا مجاهدة لدرجة يظهر انك مش عارف وما هذا الا لحلمك لان من الذكاء التغاضي احيانا من الذكاء التغافل احيانا من الحكمة التغافل احيانا عشان الامور بيبقى الموقف يتطلب كده احسن تصرف في الموقف انك تتغافل انك تطنش الحتة دي نعم احبتي في الله الله عز وجل حلمه عن علم الحاجة الرابعة اللي عايز اقولها لحضراتكم وسبق يعني ان انا بينت فيها وحينما كنت اتحدث عن اقتران اسماء الله الاخرى باسم الله العليم الاربعة حلم الله عن غنى حلم الله عن غنى ازاي انت ممكن انسان شغال عند واحد والشخص ده اهانك جدا جدا عمل معاك مواقف صعبة قوي قوي قوي فمضطر انك يعني ما تت- ما تعملش اي تصرف ما تردش عليه هل ده يبقى حليم الانسان اللي ما بيردش ده يبقى حليم لا مش حليم ده مكبوت ده بعيد عنكم عن السامعين جميعا ده انسان مكبوت غصب عنه مش قادر يعني ما عندوش حل لو فتح بقه هينطرد بره هينطرد بره فماسك نفسه ليه للحاجه فاشبه كانه حليم لانه فقير محتاج والله متنزه عن ذلك حلم الله عن غنى والله غني غني حليم ربنا مش محتاج لحد ربنا بيحلم مش زي اللي قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ايه ده مش مش ممكن ربنا عز وجل غني عنكم وعن العالمين جميعا وعن الخلق جميعا الله غني عن جميع خلقه الله ليس فقير الى احد الله لا يحتاج لاحد وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل والله العظيم العجب كل العجب ان الله عز وجل يحلم عن امثال هؤلاء العجب كل العجب في حلم الله على هؤلاء يعني احبتي في الله هو ده معنى معنى اسم الله الحليم ان حلم الله ليس كمثله شيء النقطة الرابعة ننظر الى سعة حلم الله سعة حلم الله يا الله ما اوسع حلمك ما اوسع حلمك ربنا تباركت ربنا تباركت ربنا ما اوسع حلمك تخيلوا انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة ايه سبب الحلم ايه السبب ايه الحاجة اللي بتكون موجودة و- وربنا عز وجل بيحلم وه- وهي موجودة الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي طب الذنوب بص لنفسك يا من تسمعني وبص لنفسك اختي في الله بصوا كده عيد عيد كده ال- يعني شريط ال- ال- الذاكرة الى الذنوب والمعاصي اللي ارتكبناها قد ايه الله ده ذنوب الله اعلم بعددها كل الذنوب دي وربنا حليم حد فينا بص بص حرام واتعامى بسبب البصة الحرام ما حصلش حد فينا اتكلم كلمة غيبة او سب او شتم او قذف وربنا عز وجل شل لسانه ما حصلش ما هو ده الغضب هو ده الغضب بس ربنا حليم لان ربنا حليم حد فينا ارتكب معصية واتته العقوبة مباشرة ما حصلش العق- ربنا عز وجل بيؤخر العقوبة رجاء ان نعود وان نتوب الى الله عز وجل هو ده الحلم طب بص بقى انت لوحدك كبشر كانسان من خلق الله عز وجل اللي هم كتير جدا جدا كم عق... كم معصية ارتكبت يا الله كتير جدا جدا جدا ده بالنسبة لايه بالنسبة للي انت عارفه كتير جدا جدا يعني شوف قد ايه ربنا حليم طب انت فرد من من ملايين البشر في حياتك من مليارات البشر وانت عايش دلوقتي ما هو البشر مليارات دلوقتي شوف ربنا عز وجل حليم قد ايه طب انت مسلم ومؤمن وموحد لله طب الكافر ذنوبه قد ايه ذنوبه ما في شك اكبر منك و... ومن ملء الارض من مثلك وربنا عز وجل قد يكون حليم على هذا الانسان لان الحلم مش متعلق بالمؤمن بس لا انا زي ما قلت آه، متعلق بالمؤمن ومتعلق بالكافر لعله يتوب ويرجع بدل اللي احنا بنشوف ناس آه، امنوا والصحابه قبل ان يؤمنوا كانوا كفار قبل قبل ان يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام كانوا كفار كانوا بعيدين عن الله عز وجل كتير منهم يعني النبي موجود والحجه مقامه والناس بعيدين كتير من الناس ثم اسلموا بعد ذلك ربنا عز وجل كان حليم حليم رجاء ان يتوبوا ورجاء ان يعودوا يا الله اذا حلم الله عز وجل واسع سعة غير عادية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله سمعتوا الحديث ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحان الله يعني بيرتكبوا جناية في حق الله عز وجل قمة الانتقاص لربنا عز وجل وبرغم ذلك يرزقهم ويعافيهم بيعطيهم سبحان الله اللي بيمرض بيشفيه سبحان الله بي بيطعمهم ويسقيهم لا زالوا يستظلوا تحت سماء الله ويمشون على أرض الله عز وجل وعايشين على أرض ربنا في صبر أعظم من كده يقول بعض العلماء إن الصبر هنا بمعنى الحلم بمعنى الحلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل الذنوب كتير كتير جدا جدا وبرغم ذلك ربنا عز وجل حليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فهمتم مغزى الآية ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم في آية تانية بما كسبوا دلالة على ان معنى الظلم هنا مش المعنى المشهور في القرآن بل يطلق على اطلاق الظلم اللي هو عموم المعصية المعنى المشهور في القرآن ان كلمة الظلم تساوي شرك شرك اكبر يعني كل الذنب لو يؤاخذ الله ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم الظلم المعاصي اللي بيعملوها ما ترك عليها من دابة يعني مش بس كان قضي على البشرية لا لا لا ده كل الدواب يعني كل الحياة سبحان الله ما ترك عليها من دابة لكن ايه المانع ايه اللي بيمنع المؤاخذة ان ربنا عز وجل حليم حليم ربنا عز وجل حليم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لان ربنا عز وجل لا يؤاخذهم لماذا لان ربنا عز وجل حليم سبحانه وتعالى نعم احبتي في الله فحري بنا ان نعبد الله باسمه الحليم أن نعبد الله باسمه الحليم وأنا عايز أقول حاجة مهمة برضو قبل ما أسيب الحتة دي إن الكفار ليس لهم نصيب من اسم الله الحليم في الآخرة ممكن ربنا عز وجل ينيل عبد كافر أو ينال عبد كافر في الدنيا من اسمه الحليم لأن ربنا بيؤخره ما بيعاقبوش في الدنيا رجاء أن يتوب إنما في الآخرة خلاص مات كافر ملوش بقى نصيب من اسم الله الحليم انما ربنا عز وجل بيعفو وبيسامح لان دي من توابع اسم الله الحليم يعفو ويسامح ويتجاوز عن عصاة الموحدين في الاخر عن بعض عصاة الوحيدين عن من يشاء سبحانه وتعالى لان طبعا مرتكب الكبيرة كما هو معلوم من منهج اعتقاد اهل السنة انه في مشيئة الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه نسأل الله ان يعفو عنا وعن جميع الوصاة ندعو الله سبحانه وتعالى فانا بقول لحضراتكم احبتي في الله ان الكافر بقى لما يموت كافر ليس له نصيب من اسم الله الحليم في الاخره انما اللي ينال من اسم الله الحليم المؤمن توابع اسم الله الحليم ان ربنا يعفو عنك ويرضى عنك ويكرمك الاعمال ما نستحقش عليها كرم لكن لان الله تبارك وتعالى من توابع اسمه الحليم انه يكرمنا ويرحمنا احبتي في الله اريد ان اقول لكم شيئا ايضا قبل ان ابدا كيف نعبد الله عز وجل باسمه الحليم ان اسم الله الحليم بيؤدي الى او او الحليم من اثار الرحيم ومن توابع الحليم التواب انك تتوب تتوب من عصيان ربنا يعرضك لاسباب التوبة طيب اخر حاجة خالص ازاي نعبد ربنا باسمه الحليم نعبده ان احنا نكون حلماء ان احنا نتصف بالحلم اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين اللهم زينا بالحلم والله يا احبتي في الله انا وانتم وكلنا فقراء ان احنا نكون متعبدين لله باسمه الحليم يا رب ارزقنا الحلم يا رب اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين الحلم صفة ربنا بيحبها انتوا عارفين اشج عبد القيس لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له ان فيك خصلتين يحبهما الله فقال اشج عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله انا اتخلق بهما ام جبلني الله عليهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل جبلت عليهما فقال أشج عبد القيس قال الحمد لله الذي جبلني على صفتين يحبهما الله ورسوله فصفة الحلم ربنا يحبها سبحانه وتعالى إزاي نكون حلماء هناك عدة أسباب أولا الرحمة للجهال انت انسان قدامك جاهل مش عارف ارحمه لجهله ارحمه لجهله في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع عائشة بتقول له مرة يا رسول الله أمر عليك يوم أشد من يوم أحد قال لها يا عائشة لقد لقيت من يومك من من من قومك ما لقيت لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقرة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ذلك فانطلقت وأنا هائم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي إلى السماء فإذا بسحابة أظلتني فإذا فيها جبريل يقول يا محمد إن الله قد سمع قومك قول قومك لك إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وإن هذا ملك الجبال قد أرسله الله عز وجل لما تأمره فسلم علي ملك الجبال فقال لي يا محمد يا محمد إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين يعني يخسف بيهم وهم أغضبوا النبي وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام هل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينتقم لنفسه أبدا أبدا أبدا النبي حليم لأن عايز أقول لكم حاجة حبايبي في الله في فرق بين الحلم وكظم الغيظ الحلم سجية وطبيعة وكأنه حاجة ما فيش فيها مجاهدة ما فيش فيها تكلف ولا مجاهدة إنما كظم الغيظ بيبقى فيه الإنسان عنده فوران داخلي إنما يكظم ماسك نفسه إنه ما يظهرش عليه الغضب في الظاهر ده الفرق بين الحلم وكظم الغيظ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مجاهدة ما فيش تعب في ذلك إنه لما يسمع الكلام ده من ملك الجبال يقول له لا يا ملك الجبال ولكنني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا يا سلام على حلم النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة للجهال لأنهم جهال مش عارفين اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مش عارفين لذلك كان رحيم بهم صلى الله عليه وسلم الرحمة للجهال تعينك على الحلم أيضا ثانيا سعة الصدر مع القدرة سعة الصدر مع القدرة النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه من حديث أنس الحديث ده آه، انس بيقول اتى في مره ماشي انا والنبي عليه الصلاه والسلام اتى رجل اعرابي مسك النبي عليه الصلاه والسلام من جبته حتى اثرت في في عنق صفحه عنق النبي عليه الصلاه والسلام وقال للنبي يا محمد اعطني من المال الذي من مال الله الذي عندك في روايه انه قال له فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك النبي يعمل ايه وهو النبي قادر يقدر يعمل اي حاجه لانه ممكن اي صحابي بس يمسكه يعني سبحان الله التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأعربي وضحك ثم أمر له بعطاء عادي جدا لأنه حليم سعة الصدر اللهم ارزقنا سعة الصدر يا رب اللهم ارزقنا سعة الصدر برحمتك يا رب العالمين ثالثا أحبتي في الله عدم الرد على السب والشتم وده خلق النبي عليه الصلاة والسلام انك ما تنزلش نفسك منزلة اللي بيشتمك زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة متفق عليه برضه استأذن قوم من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة السام يعني الموت عائشة غضبت وعليكم السام واللعنة فالتفت النبي إلى عائشة وقال لها يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله فقالت له يا رسول الله أو ما سمعت ما قالوا فقال لها وانا قلت وعليكم بس والمسألة انتهت النبي ما ردش عليهم عدم الرد على السب والشتم دي من اعظم الاسباب اللي تعينك انك تبقى حليم رابعا احبتي في الله اكرام اللي يسبك ويشتمك زي ما كان من ابن عباس في مرة ال الاكرام ده انت بتنتصر على نفسك وبتعز من امامك دخل رجل على ابن عباس سب ابن عباس شتم ابن عباس فقال ابن عباس يا عكرمة انظر الى حاجة الرجل فاستحى الرجل يعني هو بيقول له شوف هو محتاج ايه اخدمه اديله اللي هو سبحان الله العظيم والاثار في ذلك كثيرة اخر حاجة بقى حبايبي في الله التي اختم بها هذه النقطة كيف نتعبد لله باسمه الحليم وانهي بها اللقاء آه كلام آه اخر حاجة خالص رعاية اليد السالفة رعاية يد سالفة انسان اكرمك قبل كده انسان اكرمك فلما تكون انت آه بتراعي اكرامه ليك حينما يسبك وحينما يشتمك بتراعي اكرامه ليك السابق فما تردش عليه لان هو صاحب فضل عليك ويد عليك زي ما كان من ابي بكر مع عروه بن مسعود الثقفي لما قال له كلمه اهانته ابو بكر اللي قالها فنظر عروه وهو بيفوض النبي عليه الصلاه والسلام فقال من المتكلم فقال ابو بكر فقال اما انه لو لم تكن يد لك علي لرددت عليك ولكن قد كوفئت بها فان عدت سارد فمن الأسباب التي تعينك أن تكون حليما الرعاية ليد سالفة انتهى اللقاء أرجو ربي عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يملأ قلبي وإياكم جميعا بسعة الصدر والحلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العبادة له سبحانه باسمه الحليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته